نخشى ونضيع بالمجاريح وطني وطني الغالي
بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم مشاهدينا الكرام في كل مكان أحييكم بتحية الإسلام السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أهلا بحضراتكم وهذا اللقاء الخاص مواكبة للأحداث التي تتم هنا في مصر وفي سائر البلدان العربية والإسلامية ونسأل الله تبارك وتعالى أن يجعل هذا اللقاء في ميزان حسناتنا يوم أن نلقاه وأن يرزقنا الصدق والإخلاص والتوفيق والقبول والسداد إنه نعم المولى ونعم النصير مشاهدينا الكرام حلقة اليوم مواكبة للأحداث التي تتم هنا اليوم وأمس في مصر عن تشكيل وزاري جديد عن إضرابات موجودة الآن في جامعات عديدة إضرابات موجودة واعتصامات موجودة في كثير من المدارس على مستوى الجمهورية أيضا مطالبات بإقالات رؤساء مجالس إدارات أو وزارات أو وزراء جدد أشياء عديدة تتم الآن في هذه اللحظات في مصر ولكن هقول بعض الأخبار مشاهدينا الكرام أخبار سريعة حتى نرحب بضيفنا اليوم الكاتب الصحفي الكبير الأستاذ رفعت فياض مدير تحرير أخبار اليوم اللي هنسعد بيه ونسعد بتعليقاته على الأحداث بإذن الله تبارك وتعالى احنا بنقول احداث مهمه في تظاهرات بتت... بتنادي بمساله واستمرار الاعتصامات والاضرابات واستمرار الاحتجاجات المستمره في ميدان التحرير على الجانب الاخر هناك مظاهرات في ميدان مصطفى محمود بتطالب باخلاء ميدان التحرير ويرفعون شعار الشعب يريد اخلاء ميدان التحرير ايضا مظاهره امام مبنى التلفزيون احتجاجا على الاعتداء على كنيسه الشهيدين باطفيح في حلوان دي مساله تانية خالص ولهم طلبات اخرى وهم معتصمين لليوم الثاني على التوالي امام التلفزيون المصري مصدر عسكري بينفي اعلان القوات المسلحه التعبئه العامه النيابه العامه تدعو الشعب تدعو الشعب وأسر الشهداء والمصابين للإدلاء بمعلومات عن أحداث العنف في ثورة 25 يناير أمام لجنة تقصي الحقائق بدار القضاء العالي أيضا كان أمس تأجيل محاكمة العدل, العدل في قضية غسيل الأموال لجلسة الثاني من إبريل المقبل للاطلاع وزارة الداخلية تدرس إعادة هيكلة جهاز أمن الدولة النائب العام يأمر بمنع سامح فهمي وزير البترول السابق من مغادرة البلاد أيضا معلمون معلمون ودي دي نقطة مهمة جدا مشاهدينا الكرام عايزين نتكلم فيها ونستقبل مداخلاتكم معانا معلمون بعشر محافظات بيستجيبون لدعوة الإضراب عن العمل بالمدارس الخبر ده محتاج شوية تفصيل الإضرابات انتشرت داخل مدارس محافظات 6 أكتوبر وبالتحديد في العياط وفي سوهاج وفي مجمع مبارك والإسماعيلية بمدارس النصر الإعدادية والشهيد وادي حسني و25 يناير والجلاء وعاطب بركات وأسوان ودمياط والداهلية في أجا ونبروه وعدد من مدارس الجيزة والقاهرة طب المدرسين اللي هم أضربوا عن العمل النهاردة في المدارس دي اللي موجودة بعشر محافظات على مستوى الجمهورية طلباتهم إيه؟ طلباتهم حصول المعلمين وجميع العاملين في وزارة التربية والتعليم على الكادر بدون اختبار رفع مكافأة الامتحانات من 200 يوم إلى 500 يوم رفع مرتب المعلمين وجميع العاملين بالتعليم بحد أدنى 1200 جنيه والقيام بإعادة الدرجات المالية للمعلمين التشكيل الوزاري الجديد مشاهدينا الكرام اللي طلع النهاردة وتسريبات ولسه في اعتذارات لبعض الوزراء ولكن مش التشكيل النهائي التشكيل الوزاري الجديد برئاسة الدكتور عصام شرف رئيس الوزراء في وزارة الداخلية تم تعيين اللواء منصور العيسوي وزير الداخلية والسفير نبيل العربي وزارة الخارجية المستشار محمد عبد العزيز الجندي وزارة العدل وسمير الصياد في التجارة والصناعة والمهندس هاني ضاحي وزارة البترول وده هنسمع كلام أستاذ رفعت هيأكد لنا الكلام ده إن هو اعتذر منذ لحظات وعن توليه منصب وزير البترول ومهندس هاني ضاحي الدكتور عماد أبو غازي للثقافة والآثار بعد ما كان في تشكيل وزاري الآخر مع الدكتور الفريق أحمد شفيق كان الثقافة وزارة والآثار وزارة الآثار وزارة أخرى فالاثنين انضموا على بعض وبقت وزارة واحدة وزارة الثقافة والآثار واللي تولاها الدكتور عماد أبو غازي وهو كان الرئيس رئيس المجلس الأعلى للثقافة أيضا منير فخر عبد النور وزير السياحة اللواء محسن النعمان للتنمية المحلية الدكتور أيمن أبو حديد لوزارة الزراعة وأيضا اعتذر منذ لحظات وهيأكد لنا المعلومة المعلومه الاستاذ رفعت فياض اللي معاه اسرار كتيره في التشكيل الوزاري المهندس حسن يونس في وزاره الكهر- الكهرباء وده ما زال من فترات عديده منذ نظام الرئيس السابق محمد حسني مبارك والحاجه اللي انا باكد لكم عليها وهنسمع الكلام ده بكره ان في مجموعات عديده من وزاره الكهرباء هيبقى عاملين مظاهره غدا امام مجلس الوزراء للمطالبه باقاله المهندس حسن يونس آه، لان هو دخل التشكيل الجديد مع الدكتور عصام شرف آه، فايز ابو النجا للتعاون الدولي سيد مشعل الانتاج الحربي ايضا ما زال الدكتور سيد مشعل و- وعليه كلام كتير آه، ماجد جورجي للبيئه المهندس ابراهيم مناع للطيران المدني الدكتور فتحي البرادعي للاسكان والمجتمعات العمرانيه الدكتور ع- عمرو آه، عزت سلامه للبحث العلمي الدكتور احمد جمال الدين للتعليم والتعليم العالي الدكتور جو آه، الدكتور جوده عبد الخالق لوزاره التضامن والدكتور عبد الله الحسيني لوزير الاوقاف الد- ال- عاطف عبد الحميد المهندس عاطف عبد الحميد للنقل والمواصلات والدكتور حسين العاطفي للموارد المائيه والري وده هنشوف هو مستمر ولا لا آه، في وزراء آه، وزاره التنميه الاداريه ما فيش فيها وزير آه، عندنا آه، و- وزاره الماليه ما فيش الى الان اللحظه اللي احنا بنتكلم فيها ما فيش لا وزير هل هيتم تعيين وتجديد التعيين لسمير رضوان اللي كان وزير الماليه ولا هيبقى في وزير اخر لسه امور عديده هنشوف ال- ال- الاشكاليه اللي فيها ايضا آه، خارج التشكيل الحكومي خارج خارج التشكيل الوزاري تعيين الدكتور اسامه العبد رئيسا لجامعه الازهر من يوم ما تولى الدكتور عبد الله الحسيني وزير الاوقاف ر- رئيس جامعه الازهر المنصب ده ما كانش حد شغال فيه فاللي تولى رسميا بقرار من المجلس الاعلى للقوات المسلحه الدكتور اسامه العبد رئيسا لجامعه الازهر وكان الدكتور اسامه بيشغل منصب رئيس الجامعه نائب رئيس الجامعه للدراسات العليا مشاهدينا الكرام بنرحب بضيفنا المميز دائما الكاتب الصحفي الكبير الاستاذ رفعت فياض مدير تحرير اخبار اليوم اهلا وسهلا اهلا بيك يا استاذ سعداء مهند.
بيك يا أنا أستاذ.
اهلا بيك أهلا ربنا وسهلا.
يكرمك أهلا بيك.
هندخل مع بعض حضرتك مباشره استاذ رفعت نتكلم عن التشكيل الوزاري لان في كلام عن المؤسسات الصحفيه وكان في آه، مظاهره كبيره آه، كانت موجوده النهارده في دار اخبار اليوم فعايزين نسمع وكان في الجمهوريه وكان في في الاهرام وفي روزا اليوسف يعني حاجات الدنيا متلخبطه ببعضها ولكن تعالى نبدا مع التشكيل الوزاري الجديد عايزين نطمن على اهم المستجدات الموجوده هو زي ما حضرتك اشرت في المقدمه الرائعه سواء بالنسبه للتشكيل الوزاري او بقيه الاخبار الاخرى اه هو فعلا لم يتم حسم آه، آه، موضوع وزاره الماليه حتى الان هي لم يتم استقبال آه، الدكتور سمير رضوان آه، مره ثانيه صحيح لت- لعرض الوزارة عليه ولا لا وقيل إن هذا الموضوع سيتم حسمه اليوم أو غدا صباحا اه وأيضا وزير التنمية الإدارية لم يأتي ذكر هل هتكون وزارة موجودة ايوه ولا هيتم إلغائها مم.
المفاجأة اللي كانت آه، صدمت الكثيرين وأعتقد إنها ممكن تكرر مشكلة الوزارة بتاعت الدكتور آه، أحمد شفيق ايوه وهو استمرار بعض العناصر القديمة في الوزارة المقترحة قد تؤدي إلى نفس المشكلة وخاصة بالنسبة لشخصيتين ايوه الشخصية الأولى هو وزير الإنتاج الحربي مم.
دكتور سيد مشعل ايوه مع أن الوزارات اللي فيها وزراء ما زالوا باقيين فيها من القدامى زي وزيرة التج- التعاون الدولي فايزة زي أبو النجا.
وزير ال- البيئة زي وزير الكهرباء زي وزير الإنتاج الحربي ولكن أنا بتكلم على الوزارتين دول أو بالتحديد وزارة الإنتاج الحربي لأن فيها جانب سياسي اه مرتبط بطبيعة الشخصية بالدكتور سيد مشعل اه خاصة عندما رشح نفسه نائبا عن حلوان في انتخابات مجلس الشعب الأخيرة اه وكان أمامه وشاهدنا مصطفى فتحي.
جميعا مم.
ما فعله كما كان يفعل قبل ذلك واستغل كل إمكانيات وزارة الإنتاج الحربي لتزوير الانتخابات وإن أنا أجيب العاملين في هذه المصانع لكي يدلوا بأصواتهم لصالح الوزير الموجود وبالتالي إذا هو آه، شخصية مؤثرة في الحياة السياسية بالنسبة للحزب الوطني اه فكيف أصر على استمراره في هذه الوزارة مع أن هناك رفض لي بسبب ما فعله في الانتخابات المشبوهة الخاصة م- به مع ان مجلس كان الشعب.
في كلام استاذ رفعت ان هو آه، يعني ب- بمجرد آه، تعيين الدكتور عصام شرف او تكليف آه، عصام شرف رئيسا للوزراء ان اشيل كل الودان ات- اه والش- والتسريبات كلها طلعت ان آه، الداخليه والخارجيه والانتاج الحربي دول كلهم بره بالظبط ولكن طيب لم يحدث آه.
فاللي تعدل وزارة العدل بشكل أساسي وزارة الخارجية وزارة وزارة الداخلية الداخلية.
وده شيء جيد اه إنما أن يستمر الدكتور سيد مشعل في وزارة الإنتاج الحربي أعتقد هيكون في هيبقى مجال في كلام وأيضا بالنسبة لوزير الكهرباء هنتكلم عليهم آه.
ولكن انا هستأذنك ان ايضا آه، النهارده وامبارح في كلام كتير قوي عن التسريبات اللي بتتم من مقرات أيم- امن الدوله والوثائق والمستندات اللي قاعده تتم واللي فيها فضائح كتيره واللي هي الله اعلم هل هي الامور دي آه، صادقه ولا كاذبه لان في اوراق كتيره جدا وفي مستندات بتطلع كتيره جدا ما فيش عليها توقيع نعم.
في ورق بيبقى فيه توقيع في بيقول لك ده توقيع من رئيس مباحث امن الدوله السابق حسن عبد الرحمن ان هو آه، آه، آه، طلع لهم اوامر ان هم يحرقوا الورق ده بل يفرموه عشان ما فيش يبقى اي دليل على اي شيء كلام كتير ولكن آه، يعني انا يعني استجابه لاداره القناه وده كلام محترم وده استجابه لنداء العقل لان استجابه لنداء العقل ان احنا اداره القناه بتطالب يعني ب- بلساننا على وجه العموم بنطالب حتى امثالنا من القنوات الدينيه، القنوات الاسلاميه، القنوات الهادفه آه، و- والقنوات العامه لا ننساق وراء هذه الاوراق لان هذه اسرار وزي ما اعلن المجلس الاعلى للقوات المسلحه في بيانه الواضح والقوي اليوم اي حد بيعثر على هذه المستندات يتوجه بقى الى الجيش يتوجه بقى الى ال- القوات المسلحه من اجل ان دي اسرار من اجل دي دي حاجه بتهم البلد كلها ولكن آه، ايضا في جزئيه تانية ومعذره ان انا طولت في الجزئيه دي استاذ رفعت احب انوه لحضراتكم ان كتير اتصالات كتيره بتاتي من اجل بيقولوا هي القناه فيها ايه شريط الرسائل مش موجود آه، في امور كده يعني ممكن يعني يقول في امر غير طبيعي موجود على القناه البرامج اه موجوده ولكن بفضل الله ولكن في ما فيش رسائل ما فيش الامور زي ما اتعودنا على القناه خلال الفتره الماضيه وبالتحديد إن- امبارح والنهارده امس واليوم انا احب اقول لحضراتكم مشاهدينا الكرام ان احنا باذن الله تبارك وتعالى آه، في امور معينه بتتم الان في القناه ل- آه، بننتقل لاستوديو اخر بننتقل لاستوديو اخر بننقل الاجهزه بننقل المعدات بننقل الاشياء الفنيه كلها من اجل ان هي آه، في من بعد غد ان شاء الله تبارك وتعالى من يوم الثلاث تلاقوا صورة آه، نقية صورة واضحة بتتواكب مع الأحداث وهنشوف أشياء جديدة بإذن الله تبارك وتعالى مع الاستوديو الآخر اللي بنسأل ربنا سبحانه وتعالى أن يبارك في آه، كل العاملين في قناة الرحم وأن ربنا يعدي هذه الأيام على آه، خير إن شاء الله بنرجع مش أستاذنا أستاذ رفعت للتعديل الوزاري والدكتور آه، حسن يونس وسيد مشعل هو طبعا بالنسبة للدكتور حسن يونس أعتقد هو نفس المطالب اللي كانت موجودة لتنحيته مثل باقي الوزراء آه، ال- آه، اللي موجودين في الحكومة السابقة أعتقد أن يمكن آه، لمستها ح- النهاردة آه من اتصالات كثير من العاملين في وزارة الكهرباء ان هم هيكونوا قبل حتى آه، التشكيل الوزاري ما يعلن مم.
هيتحركوا وداخل وزارة الكهرباء ويطالبوا بإقالة او عدم ترشيح الدكتور حسن يونس وزير بعد ترشيحه للكهرباء.
بقى يبقى لهم رد بالظبط مم.
فده حتى عايزين يتحرك يعني يتصرفوا قبل حلف اليمين آه لان هو يعني برضو زي ما حضرتك اشرت الى هي علامات استفهام خاصه بالنسبه للوزراء القدامى وخاصه وزير الانتاج الحربي وزير الكهرباء لماذا الاستمرار في وجود هذين الوزيرين في التشكيل آه، الثالث آه.
نقول لوزاره لل- للحكومه وبالتالي كان من الاجدى من وجهه نظري ووجهه نظر الكثير من المواطنين للدكتور عصام شرف ان هو كان آه، يعني لا يتم ترشيح هؤلاء الوزراء مرة أخرى حتى لا يكونوا سببا مرة آه، ثالثة للمطالبة بتنحية الوزارة ما دام فيها هؤلاء الوزراء السابقون مم.
إنما أرجع لحضرتك بس الجزء معلش اللي أيوة.
أحب أعلق عليه بتاع موضوع أمن الدولة آه ما جهاز أمن الدولة كما نعلم جميعا يعتبر سبة في جبين جمهورية مصر العربية وفي تاريخ هذه الدولة بسبب م، التوغل الذي ق- آه، آه، قام به هذا الجهاز في كل قطاعات الدولة وبسبب كل الموبقات التي ارتكبت من قبل هذا الجهاز في اختيار كل شخصية قيادية أو غير قيادية لأي مم.
منصب بسيط وكان التقارير المزورة اللي ممكن تقدم على شخصية معينة أو تقارير تدين شخصيات معينة ويتم حفظها لحين استخدامها في الوقت المناسب ضد الشخصية اللي موجودة في المنصب إذا لم تنفذ مم.
طلبات القائمين على هذا الجهاز أو طلبات القائمين على الحزب الوطني أو الحكومة أو الشخصيات ال- المؤثرة في المجتمع المصري إنما آه، وكانت طبعا هناك رغبة أكيدة م- مع بداية قيام ثورة 25 يناير بضرورة حل مجلس ال- ال- ال- أمن الدولة.
أمن الدولة حله وتحويل تماما جهاز معلومات واختلفت الآراء هل أحل ما- آه، آه، تماما هذا الجهاز ولا أجعله جهاز آه، أمني يعمل على حماية الوطن ككل ويبقى بعيدا عن وزارة الداخلية ويمكن هذا الرأي يتفق مع من يشير إلى أن مثل هذا الجهاز بصرف النظر عن مسماه في كثير من الدول أنه موجود في كثير من الدول الأوروبية أو معظم دول العالم مم.
إنما أيا كان ال- الجماهير ما بدأت تشعر في ال 24 ساعة اللي فاتوا دول أن هناك بعض آه، المقار لجهاز أمن الدولة وخاصة في مدينة 6 أكتوبر وبعض مدينة المناطق نصر.
الأخرى مم.
بدأوا يقومون بحرق بعض المستندات اللي موجودة عندهم أوه.
أوه. سواء بالنسبة إذا كان ذلك بتوجيه من رئيس جهاز أمن الدولة الجديد أو بعض القيادات اللي موجودة في هذه الأماكن اللي حتى لا ينكشف مم.
المستور بالنسبة لبعض الشخصيات فبدأت كثير من الجماهير تتحرك لمحاولة المحافظة على هذه المستندات أي.
لكن أثناء الهجوم على هذه ال- الأماكن واستيلاء كثير من المواطنين على كمية كبيرة من الأوراق الغير مدعمة بمستندات مم.
والغير مؤكد صحتها ولا صحة البيانات اللي موجودة فيه والتي تتناول كل شخصية في مصر صحيح يمكن كان الأخ عمرو أديب امبارح بيقول ما فيش واحد في مصر ملوش ملف في جهاز أمن الدولة الكل اه انما ما اخذ هذه الملفات وكمواطن وابدا انشرها او صورها سواء تخصني او تخص حضرتك او تخص اي حد وهي اصلا آه، آه، تقارير كاذبه وتقارير آه، موجهه بشكل معين فاعتقد ان ما في وقتها يجب ان يتم تسليم كل هذه آه.
الاوراق الى هل في القوات هل في المسلحه حد وراء ال- ال- الورق ده اللي لا هو ينتشر شوف الفترة ولا دي؟
لا لا هو حضرتك ما دام اتفتح الباب اه بن- وتم آه، دخول هذه ال- ال- الأماكن المقرات. مم.
المقرات فبالتالي تم الاستيلاء على آه.
هذه الأوراق إنما نرجو لأن دي أسرار ناس وإن كانت معظمها أسرار غير حقيقية بس حتى لا نشوه ثورة صورة ثورة 25 يناير وحتى لا نلوث سمعة الناس بالباطل يجب أن نساول- نسلم هذه المستندات سواء كانت حقيقية ما فيها من معلومات ده أو غير المشكلة اللي هي حقيقية بتتناول للقوات آه.
المسلحة ودون محاولة تشويه صورة أو توزيعها بين نعم.
الناس لأن كده أنا بأشارك في جرم كمواطن في تلويث سمعة ناس لمجرد أن أنا قدامي مستندات فيها أسماء ناس وفيها معلومات أكيد معظمها مغلوط مم.
واللي بيوزع ده ممكن يفاجأ بعد شهر ولا حاجة إن منشور عنه هو شخصيا بيتوزع في حتة تانية صحيح, اذا صحيح.
مشينا بنفس المنطق يعني فنرجو ان احنا لا نلوث صوره آه، ثوره 25 يناير ونحافظ على اسرار الناس ونسلمها الى الجهات المختصه وبالتالي تفحصها وتحقق فيها وتدقق الصالح فيها والغيث آه، والغث والسمين نعم وتعلن الحقيقه في النهايه ال- في التشكيل الوزاري استاذ رفعت حضرتك قلت لي قبل ما نبدا ان في بعض الوزراء اعتذروا عن توليهم مسؤوليه الحقيبه الوزاريه عندنا المهندس هاني ضاحي اعتذر عن توليه حقيبه وزاره البترول وزيره البترول والدكتور ايمن ابو الحديد والزراعة.
عن وزاره الزراعه مم.
وده يمكن قبل ما اجي على طول على الهواء بحوالي ساعه ونص اه أبلغت بذلك ب- بخبر مؤكد وحتى البيانات اللي طلعت من مجلس الوزراء حتى الآن لم تذكر موقف الوزارتين دول هيكون مصيرهم إيه وإن كان قيل إن هيبقى في خلال الليلة دي أو بكرة يتم اختيار وزيرين جديدين غير الشخصيتين اللي اعتذروا وإن كانوا لم يبينوا سبب اعتذارهم عن تولي مم.
مسؤولية هاتين الوزارتين ال- ايضا ال- ال- تعيين اللواء اسامه العسوي آه، وزيرا للداخليه الكل بيشهد للراجل ده بالنزاهة بيشهدوا ان هو بمكافحة الفساد وتولى مناصب نعم.
جيدة قبل كده كان في أمن القاهرة وأمن الجيزة وبعدين تولى شمال هو لا خلاف على شخص ولكن- ولكن, مم.
يمكن السن بس آه، يعني اعتقد ان عنده حوالي 73 سنه آه.
دلوقتي هو ويم- ترك الخدمة من 95 بالظبط ويمكن آه، لو بحثنا عن الاسماء المرشحه كلها بلا استثناء اعتقد انها فوق ال 60 او آه.
65 فهي وان كان هذا لا يقلل من شان الشخصيات المرشحه لان دي استاذ ملهم ده مرحله انتقاليه وزاره عمرها لن يزيد عن خمس شهور آه.
وأنها وزارة مهمتها تسيير الأعمال ومهمتها أن تأخذ السفينة إلى بر الأمان وبعد ذلك بعد إجراء انتخابات البرلمانية والرئاسية يتم تشكيل حكومة جديدة المهم أن تكون الشخصيات مربط الفرس زي ما بيقولوا أن الشخصيات المرشحة يكون هناك توافق عليها من قبل المجتمع م.
ويمكن الشخصيتين اللي احنا كنا أشرنا إليهم عدم وجود توافق دي دلة قلقاني إن وقلق الناس كلها بالظبط لأن بس هي- اتوقع ان هيبقى في تغيير انا آه.
اتوقع ان هيبقى في هو- تغيير واستجابه لمطالب الناس.
بالظبط بالظبط ان شاء الله طيب ده بخصوص التشكيل الوزاري اللي احنا عايزين يعني نعرج كده ع- سريعا على بعض الاحداث اللي بتتم الان آه، الجامعات الجامعات ورؤساء الجامعات في مهب الريح وده كان عنوان مقال حضرتك امبارح في- امبارح آه.
امبارح في اخبار اليوم آه، في مظاهرات في الجامعات في مظاهرات بتتم في آه، تمت اليوم ب- في المنصوره وفي سوهاج وفي القاهره وفي الزقازيق.
وفي الزقازيق و- وفي سوهاج.
وفي سوهاج نعم.
أشياء يعني جامعات كتيره نعم.
هو ال- 10 جامعات بداوا وتسع جامعات لم يبداوا وبك- بعد وبكره في حلوان اه وبكره في حلوان نعم.
كلهم بيطالبوا باقاله آه، رؤساء الجامعات و ومساله الحرس الجامعي انا اعتقد ان هو الامر انتهى لا عادش هو موجود انتهى لهم.
وما انتهاش بمعنى عشان اوضح لحضرتك مم.
الصوره بس ويمكن طبيعه المقال اللي انا كتبته يمكن عمل صدمه آه.
للراي العام انت قايل بالاسم من خلال الاسماء اللي انا مم.
كشفت عنها وان احنا قدام اشكاليه كبيره في كل الجامعات المصريه حاليا ايوه وهو ما دفع ان عشر جامعات بس تبدا الدراسه واتمنى ان تستمر ولا تتوقف وتسع جامعات ما زالت متخوفه يعني من بدء 50% الدراسه 50%.
حتى الان قضيه الحرس الجامعي اول مشكله بتواجه الجامعات المصريه وهي انها فرض عليها ان تلتزم بتنفيذ حكم القضاء ايوه بناء على آه، طلبات ثوار 25 يناير وبالتالي التخلص من الحرس الجامعي وعدم وجود ضابط واحد او عسكري واحد في اي جامعه وان كان كانت الوزاره كانت قبل كده استشكلت امام محكمه غير مختصه لمحاوله تعطيل تنفيذ الحكم فلو ما كانش ثوره 25 يناير كانت قامت ما كانتش الجامعات هتترك الحرس الجامعي دلوقتي وكان لها منطقها وحجتها وكان بيساندها في ذلك الدكتور هاني هلال وزير التعليم العالي السابق في هذا التوجه ان دلوقتي ال- الحرس الجامعي آه، آه، الجامعات غير قادره على تحمل مم.
آه، تكلفه انشاء جهاز امن مدني من خلال ميزانيتها لان عايز آه، مئات الملايين من الجنيهات وبالتالي عشان احنا ننتقل من مرحله الحرس الجامعي اللي تابع وزاره الداخليه الى حرس مدني ت- ت- تنشئه الجامعات عايز ما بين ست اشهر الى سنه وبالاضافه الى هناك تخوف من ان يحصل نوع من السرقات والانفلات الامني بالنسبه للمنشات الجامعيه خاصه انا عندي مستشفيات وعندي معامل وورش في مختلف الكليات وعندي مدن جامعية فيها بنين وبنات ولو بالت- وبالتالي أنا محتاج حراسة هذه الأماكن بشكل جيد فبالتالي آه، ال- الاجتماع الأخير للمجلس الأعلى للجامعات برئاسة الدكتور أحمد جمال الدين قرر ضرورة آه، آه، سحب الحرس الجامعي تماما وكل جامعة تدبر شؤونها وإذا عجزت تستعين بالقوات المسلحة مؤقتا لمحاولة تأمين منشآتها آه، في مختلف المحافظات وخاصة المحافظات اللي موجودة في الأقاليم لكن ما حدث من تواصل مم.
لدى طلاب مختلف الجامعات ايوه مصرين على أن خلال هذا الأسبوع في الجامعات التي بدأت الدراسة فيها والجامعات اللي متخوفة أنها تبدأ الدراسة اللي تسعى المصرين أن تمتد روح ثورة 25 يناير إلى هذه الجامعات ويتم تنفيذ م- طلبات محددة أو أولى هذه الطلبات لابد من تنحية أو إقالة كل رؤساء الجامعات لأنهم كانوا أعضاء في الحزب الوطني أو تم الإتيان بهم لأنهم كانوا قيادات في الحزب الوطني أو أراد الحزب الوطني أن يجعلهم متبوئين- متبوئين هذه الأماكن أن جزء كبير من رؤساء الجامعات جاء بدون وجه حق ليأخذ مكان رئيس جامعة صحيح وكان جزء لقرابة.
كبير منهم لقرابة لشخصيات معينة ولنبدأ مم.
مثلا رئيس جامعة القاهرة الدكتور حسام كامل طبعا آه، أخو جه على وزير طول الاتصالات.
لجامعة القاهرة وتفضلوا كل الأماكن لأن كان أخو الدكتور طارق كامل وزير الاتصالات رئيس جامعة آه، بنها لأنه زوج بنت الدكتور أحمد فتحي سرور رئيس مجلس الشعب دكتور زفت زهران وكان مستشار ثقافي لنا في باريس وقبل أن تنتهي مدته بشهر واحد جه لنائب كنائب لرئيس جامعة بنها لعدة شهور ثم أصبح رئيساً للجامعة.
رئيسا للجامعة رئيس جامعة جنوب الوادي فكان وكيلا لكلية الدكتور عباس منصور كان وكيلا لكلية العلوم وفجأة أصبح رئيس جامعة وبالتالي آه، تخطى العمداء والنواب اللي موجودين في الجامعة ورشحه الحزب الوطني مؤخرا منذ عام أن يكون أمينا عام للحزب الوطني في المحافظة رئيس جامعة قناة السويس اصلا مش من جامعه قناه السويس وكان من الزقازيق وهبط بالباراشوت على جامعه قناه السويس ليتولى رئاسه الجامعه بصرف النظر عن كم المخالفات اللي انا شخصيا كتبت عنها واحلتها للنائب العام والنائب العام بيحقق فيها اللي هي شهادات الدكتوراه المزوره بتاعه آه، الدكتوراه المهنيه او الماجستير المهني ثم قام الحزب الوطني بترشيحه ممثلا له في انتخابات مجلس الشعب الاخيره عن دائره القنطره شرق وسقط سقوطا مروعا وهكذا بقي ومثلا رئيس رئيسه جامعه طنطا كانت وكيله لكليه الطب وفجاه على طول لرئيسة جامعة طنطا نائبة رئيس جامعة بورسعيد كان معارة في الخارج ولكونها أمينة المرأة في الحزب الوطني في بورسعيد وقبل أن يمضي عليها الخمس سنوات في الأستاذية طبقا للقانون عشان تتولى منصب قيادي جت من الإعارة تتولى منصب نائب رئيس جامعة بورسعيد وجامعة حلوان مثلا الدكتور محمود الطيب وهو نائب رئيس جامعة عين شمس وقت أن كان الدكتور أحمد زكي بدر رئيسا للجامعة ما ما مش الدكتور أحمد زكي وراح بدر وزير التعليم فراح هو على جامعة حلوان رئيسا لجامعة حلوان وكأن جامعة حلوان بكامل كلياتها وعمدائها ونوابها ما فيش فيها أستاذ يصلح يصلح أن يكون رئيسا للجامعة لرئيس الجامعة جامعة عين شمس الدكتور ماجد الديب هو كان رئيسا الإدارة المركزية في جامعة عين شمس وفجأة بقى أصبح مم.
رئيسا لجامعة عين شمس لقرابته مع نائب رئيس الجمهورية السابق السيد عمر سليمان فطبعا لما تكون اختيار القيادات الجامعية بهذا الشكل فروح 25 يناير بين الشباب والطلاب لابد من كل هذه القيادات أن تختفي لأنها ممثلة للحزب الوطني أو جاءت بالوساطة والمحسوبية وأن يتم اختيار كل رؤساء الجامعات أو العمداء بالانتخاب مم.
فده احد الم... ال- احد المطالب بتاعه روح 25 يناير بين الطلاب ما يطالبون به ايضا ما يطالبون ان به يكون أيضاً.
ممثل لهم داخل مجلس الجامعه او مجلس الكليه عشان يعرفوا ال- الأمور الحاجه إيه بتسير فين؟
وطالبوا بضروره حل كل الاتحادات الل- الطلبيه وقد حدث ولكن في بعض الجامعات.
وز- لا كل الجامعات مم.
تم حل كل بالفعل الاتحادات تم.
الطلابية وأعلن وزير التعليم العالي بعد اجتماع المجلس الأعلى للجامعات أنها ستجرى أنه سيجرى انتخابات الاتحادات الطلابية على بعد 60 يوم من الآن وإن كنت أنا أرفض هذا 60 التوجه يوم ده لأني احنا هندخل في يعتبر الامتحانات.
بضحك على الناس أو آه، بمتص آه.
بتاع ده هيكون في شهر مايو مين آه.
اللي هيكون في الجامعة عشان ينتخب ومين اللي ده هيرشح كله نفسه بيستعد للامتحانات فيجب أن خلاص تم حل الاتحادات الطلابية المزورة اللي اتدخل فيها أمن الدولة وشال ناس وحط ناس وكده ن- نجمد هذه الاتحادات نشاط هذه الاتحادات خلال الفصل الدراسي وشؤون الطلاب الثاني هي التي تسير الأمور.
بالظبط لأن مفيش أنشطة دلوقتي آه.
ونستعد لامتحانات الفصل الدراسي الثاني ونهاية العام وبعد ذلك مع بداية العام الجامعي الجديد نجري انتخابات طلابية في مختلف الجامعات على لائحة طلابية جديدة.
جديدة مختلفة عن اللائحة الحالية يبقى كده يبقى مصداقيتنا قدام الطلبة واضحة إنها مش مجرد إن أنا عايز أمتص غضب الطلاب أو ده أقول انتخابات الاتحادات الطلابية بعد 60 يوم كيف؟
مم.
وبالتالي أنا انتقدت هذا القرار انتقادا شديدا وأعتقد أنه لن تتم هناك انتخابات بعد 60 يوم الآن جميل إيه، ما- يبقى الجامعات واضراب المدرسين نتكلم فيها ولكن نستقبل الاتصال معنا السلام عليكم علي... عليكم السلام ورحمة الله وبركاته اهلا وسهلا أهلا بحضرتك يا أستاذ ملهم اتفضل الله بارك يكرمك الله فيكم جميعا يا رب شكرا آه، معلش احنا كنا عايزين أولياء الأمور بالنسبة لأولادهم في الأزهر اه كنا عايزين نطلب من حضرتك طلب نعم إن أنت بس حضرتك تسأل لنا ليه الأزهر ما قللش من المنهج
انا يعني كان في نظراً طلاب النهارده لظروف عاملين التدريس.
مظاهره المطالبه بتخفيف المناهج اه تمام يعني يا ريت حضرتك بس تسأل لنا في الموضوع ده ضروري وعايزين يا ريت حلقة نستفهم ايه السبب لان حاضر.
اولادنا كمان بالنسبه ان هم دلوقتي في شهاده وكده هوت اولادنا مثلا في سنه سته ابتدائي وكده ايوه المنهج يعني مش قادره اقول لحضرتك ما شاء الله يعني ايوه ايوه ال- وطبعا هيمتحنوا الاولاني المنهج الاولاني الترم الاولاني مع الثاني فكتير جدا يعني وبعدين اتفاجئنا ان قالوا قدامهم 8 اسابيع بالظبط وهيمتحنوا
مم.
فاحنا عايزين نعرف دلوقتي ايه اولا ايه السبب وهل ما ينفعش مثلا بالنسبه للازهر حضرتك عارف كمان عشان القران ايوه ايوه ال- يعني بتبقى فيه زياده القران اه ف... فاحنا مش عايزين نضغط اولادنا وخصوصا في الظروف اللي احنا فيها اليومين دول فعايزين نعرف ايه السبب وراء ان الازهر يعني ما تجاوبش زي مثلا حاضر.
وزاره التربيه والتعليم في المناهج التانية او في المدارس التانية طيب حاضر بالنسبه حاضر كمان معلش عشان اولادنا برضو كحفظ القران وكده أهو، واحنا مش عايزين برضو حرام نضيع مجهود اولادنا بعد كل ده نيجي نديهم منهج ونقول لهم قدامكم شهرين.
بالظبط كده 10 اسابيع وعدى طبعا منهم اسبوعين شهرين وخلاص ونص بالظبط هتمتحنوا.
مم.
ف... فنرجو من حضرتك يا حاضر.
ريت ارجوك انا معلش خدام اهتمنا حاضر ان بالموضوع شاء الله ده يا حاضر أستاذ ملهم ان شاء الله باذن الله وبارك الله فيكم شكراً.
وفي الشيخ محمد حسان ويا رب كده يا رب يجعل هذه القناه مباركه على المسلمين جميعا يا رب.
شكرا شكرا جزيلا الله يكرمك طب ام سلمى السلام عليكم عليكم السلام ورحمه الله وبركاته اهلا وسهلا أم- اهلا بحضرتك واهلا بضيف حضرتك الكريم استاذ رفعت منور أه، أه، بقول لحضرتك انا بس نفسي يعني ايه ندي فرصه للناس شويه انها ت- تشتغل آه.
يعني المشكله ان احنا ما بنلحقش ما بنلحق يعني الثوره كانت جميله وحققت حاجات جميله مش عايزين تبوظها على الاخر ندي فرصه للناس والله انا من ضمن الناس اللي حزنت على الفريق احمد شفيق ان هو مشي وبتمنى ان هو كان يجي يعني هو راجل مناسب بس للاسف ما جاش في الوقت المناسب صح فانا بس بناشد الناس لان في ناس متعطله مصالحها و- وحاجات كتير يعني واقفه يعني يستهدوا كده بالله ويتركوا بس فرصه للناس يشتغلوا وبعد كده بعد فتره نحدد اذا كان ده يصلح او ما يصلحش مم.
وربنا يوفق البلد كده اللي فيه الخير وجزاك الله خيرا شكرا شكرا آه، يعني هي كلام آه، الاخت لميا في الاول بتتكلم عن الازهر وتخفيف على المناهج بس و- أنا معلش ليا وجهة نظر في الحتة دي ايه أنا كطالب ولي أمر هبقى فرحان قوي اه إذا جه الدكتور مثلا بتاع المادة وقال لي نص المنهج ده ملغي هي بتتكلم على اب- ابنها تخفيض وبنتها في, ال- المناهج.
في الابتدائيه نعم أي مم.
كلام بتكلم على المستوى بوجه عام آه، العام كله مراحل التعليم العام أو الجامعي اه فمن السهل جدا ان انا الغي نص المنهج ويبقى الطلبه حتى في الجامعه ابتدوا يسقفوا لي ان انا لغيت نص المنهج انما من المضار هنا الطالب مم.
انما اكيد سواء في مراحل التربيه والتعليم المختلفه او الجامعات هتتراعى دي تماما ان احنا نخفض بعض الدروس اللي يعني فيها الى حد ما بعض الحشو او لا تضر باجمالي الحصيله العلميه اللي يجب ان يحصل عليها الطالب لان اذا كنت يا استاذ ملهم انا باخد مواد السنه دي اكيد المنهج بتاع السنه التاليه واتمنى ان شاء الله تكون الامور مستقره تمام شاء الله.
مبني على المناهج بتاعت العام القادم مبنية على العام السابق فإذا أنا لم أستكمل المهم من المعلومات هذا العام هكون أنا مضار في العام التالي لأن كأني ما أعرفش حاجة عن المواد دي أكيد هيتم تخفيض بعض الدروس وتلخيص بعض الدروس سريعا ومراعاة المدة المتبقية إنما أنا ما أفرحش أو أطالب لدرجة أنا حزنت إن مثلا إحدى أولياء الأمور بتقول لي إيه المانع إن إحنا نعتمد نتيجة الفصل الدراسي الأول وكأنه السنة وإنه خلاص وده لا انتهت ازاي طبعا تبقى كارثة مم، مم.
م- بلا شك الطالب اللي مش فاهم ده هيسقف انما هيجني ثمار دي اذا حصل مش ثمار اثار السلبيه لما سيحدث اذا حصل ما اعتقد لا يمكن يحدث هيبقى في العام التالي يبقى هو بيدرس مناهج وهو مالو- مش عارف يربطها خالص بالسنوات السابقه لان في جزء مهم سقط وعشان كده ارجو آه، ان اولياء الامور والطلاب نعم سيتم تخفيض الدروس والمناهج بس بالشكل الذي لا يضر بمصلحة الطالب إن شاء الله الأمور هتمر بشكل آه، سليم مم.
أما بالنسبة للأخت اللي بتتكلم على الثورة أنا مش قلقان يمكن قبل ما نخش على الهوا يا أستاذ مولان قلت لك أنا مش قلقان على المستقبل لأن بصرف النظر عن بعض الآثار السلبية اللي بتحدث حاليا دلوقتي لأن إحنا في ثورة وثورة تعتبر من أعظم بل أعظم ثورة شهدها العالم حتى الآن بمواصفاتها وقوتها وقدرتها على تغيير الأمور إنما لما يكون المجتمع تم تجريفه على مدى 30 سنة إلى الأسوأ لصالح فئات معينة وأصبح في كل مكان شخصيات اترتبت واتظبطت المسائل لها في كل مكان أما أنا آجي نعم غيرت النظام من فوق انما الجزء ده ما هو موالي تماما للنظام وكان بعقليه النظام السابق ولم يكونوا على المستوى الكفء لكي يتبوأوا الأماكن اللي موجودة فيها أيوة.
سواء في الجامعات أو المحافظات أو المجالس المحلية أو في الحزب الوطني أو أو المؤسسات الصحفية في كل الأماكن دي فبلا شك التغيير لا يمكن أو طالب بأن يتم في خلال 24 ساعة تبقى كارثة ويحدث الانهيار آه.
والتغيير آه، مش هي لابد هياخد فترة بس يكون يعني بتأني إنما لابد من هذا التغيير وبعدين أعظم مكاسب الثورة على الأقل أنها أوقفت سرقة هذا البلد مم.
ومنعت استمرار سرقتها في السنوات القادمة جميل ومنعت توريثها لمدة 30 ولا 40 سنة قادمة أما الخطوات التالية لعملية الإصلاح ما تقلقنيش حتى لو سأشعر ببعض الضنك بس ما لعدة المشكلة- شهور أتحملها ما هو انت كلامك جميل استاذ رفعت ولكن المشكله ان احنا الان الناس في رعب الناس في خوف الناس في فزع لان ما فيش استقرار لاي حاجه دلوقتي خالص مرحلة لا في حراك شرطة.
يا أستاذ مولى دلوقتي لإمتى؟
ثورة ثورة لإمتى؟
مرحلة حراك في المجتمع البلطجيه والحراميه بس واللي اقول بيسرقوا واللي لحضرتك بينهبوا ال- بلا شك في بعض الاثار السلبيه آه.
التي ترتبت على قيام هذه الثوره او بعض الفئات التي حاولت ان تفشل هذه الثوره وفي مقدمتها قياده وزاره الداخليه مثلا على سبيل المثال آه.
هي ضيعت امن البلد في لحظه على اساس ان يحدث انهيار انفلات امني و- وانفلات وفزع.
امني وبالتالي الناس تقول الحقونا تعالوا ارجعوا تاني و... او نفس النوعيه اللي احنا كنا مطالب بتغييرها او رحيلها من النظام القديم نقول الحقوا تعالوا البلد آه، آه، انفلت ال- العيار آه.
فيه فدي احد الو... عشان انا اعيد ترتيب الامور الامنيه في البلد مش سهله انما اذا كانت هتاخد مني وقت استحمل ونتعاون مع بعض اذا كانت هناك بعض الاسعار ترتفع ولا حاجه نتحمل وان كان انا سعيد جدا ان دلوقتي في كثير من الاسواق بدات بعض الاسعار تقل مع اننا باب الاستيراد يكون يكاد يكون مقفول آه.
انما بدا الانتاج يظهر وبدا اللي عنده منتج يتخلص منه عشان كل حس الوكيل إن- معروض لا، وكل يبقى حس إن كتير دي بلده فعاوز بلده فبدا يشتغل.
يساهم عمليه الجشع من قبل الكثيرين اعتقد تكاد تكون اختفت ولا حاجه فاذا السوق الى حد ما مستقر مستقر بالنسبه فنتحمل حتى ولو حصل بعض السلبيات نتحملها لان المستقبل سيكون افضل واذا لم نتحمل هذه الفتره بقول لحضرتك ده كفايه بس ان احنا اوقفنا نهب هذه البلد كما كان يتم نهبها في ربنا السنوات ي- الماضيه يعني يحفظ البلد ويت... وال... يعني الامور دي تعدى على خير وتعود إن شاء الله بإذن الشرطه الله.
الى الشوارع كما كانت والجيش الله.
يعود ل... للثكنات العسكريه من اجل الدفاع عن بالظبط.
الحدود المصريه اللي فيها مشاكل كتيره نعم.
وخاصه احنا في الازمه بتاعتنا 25 يناير والاحداث اللي قاعده تتم اتفاقيه بروند اللي محدش بيتكلم عنها والدنيا بايظه آه خالص توقيع بوروندي على اتفاقيه مياه النيل اه ده مشكله نعم، كبيره نعم.
طب إخ- ال- ال- المدرسين يا استاذ رفعت و- لان انا عايز اركز على مساله التعليم وهندخل على- الان على المؤسسات الصحفيه وحاله الحراك ال- ال- ال- الغير معهوده في ال- المؤسسات الصحفيه على وجه ال- العموم ال- المعلمين الوقت اللي اللي مدربين على العمل اقول لحضرتك حاجه ما هم زيهم زي بقيه الفئات الاخرى اللي يمكن بيفكروا ما هو انا هحا- هحاول زي زي المطالب غيري طب.
الفئويه ما انا انا هقعد اطلب انا عايز وعشان 1200 كده- آه، انا وعشان عايز كده كذا انا عايز- بوجه طب كل ده هيجي رساله منين بس؟
لكل افراد المجتمع اللي بيحب مصر اه بشكل حقيقي يجب أن يضحي بعض الشيء مؤقتا خلال هذه الفترة يعني أنا أكفي نفسي دلوقتي بما أملك لأن من السهل جدا على الحكومة الانتقالية اللي هتشكل خلال الساعات القادمة آه.
إنها تدي أمر بطبع فلوس وكل واحد عايز المبلغ اللي هو عايزه ياخده بل بالعكس يأخذ أضعافه الناس اللي هياخدوا الفلوس دول هيفرحوا اه إنما عند عملية الإنفاق هيحزنوا حزنا شديدا لأن هيحصل تضخم في البلد الفلوس كثيرة معي ولا أستطيع أن أشتري بها ما كنت أشتريه بالمبلغ البسيط اللي كان معي قبل كده يعني على سبيل المثال لما يكون كيلو اللحمة دلوقتي أنا مثلا بشتريه ب 60 جنيه وأنت رحت مضاعف لي مرتبي أو دخلي ما هو كيلو اللحمة ده يبقى ب 150 جنيه اه يبقى اذا المضاعفه هنا بالنسبه للدخل ما عملتليش حاجه بل بالعكس يمكن التجار يرفعوا السعر بشكل اكبر من مضاعفه الرواتب اللي تمت يبقى انا الخسران انا يا سيدي مش عايز رواتب زياده انا عايز تقليل لي الاسعار لو قلت الاسعار بنسبه 50% كانك زودت راتبي دون ان تزوده بشكل حقيقي كانك زودت راتبي 50% من قيمته ليه عليت القيمه بتاعه المرتب اللي معايا ال1000 جنيه اللي انا كنت بكا ب- بصرفهم بالكاد خلال الشهر لو انت خفضت لي الاسعار ممكن اوفر منهم انا مش عايز فلوس مش عايز زكيبه فلوس اخدها وما اعرفش اشتري بيها 5 كيلو قوطه من السوق انما ال- المهم في الاسعار انها يتم انضباطها ونتحمل بعض الشيء الى ان تستقر الامور ونتاكد تماما ان القرارات المصيريه الكبيره لن تستطيع الحكومه الحاليه اللي هتشكل بعد ساعات انها تاخدها لان ده هي حكومه جديده بشخصيات جديده لسه بشيء طبيعي بتعرف طبيعه لسه مشكلة كل بيتعرف على قطاع.
الوزارة اللي هو فيها.
وعلى ما تبدا يعني هي تسير الامال بس لحد ما تنتهي مده الست اشهر هي- هيتم تكوين حكومه جديده في ظل برلمان جديد في ورئيس ظل جديد.
رئيس جديد ودستور جديد.
ودستور جديد والحياه هتختلف تماما فلا نتعجل في مطالبنا نتحمل مش مش ان المطالب دي غير مشروعه كل مطالبنا يا استاذ مولا مشروعه لان فعلا احنا عانينا على مدى السنوات الماضيه عانينا الكثيرين واعتقد ان 80% من الشعب المصري يستحق مضاعفه دخله مش مره واحده يمكن ثلاث مرات ان شاء الله يتم بإذن الله، انما ان شاء الله لن- لنصبر بعض الشيء ونبدا في بناء بلدنا بشكل افضل وكل بشكل واحد أحسن.
هياخد حقه بلا شك كل واحد هياخد حقه ان شاء الله اتصال الدكتوره ايناس السلام عليكم دكتوره سعاد عفوا الو ايوه اهلا وسهلا اهلا بحضرتك اتفضلي يا فندم لو سمحت بس انا كنت عايزه اسال الضيف العزيز على سؤال آه، بالنسبه للدكتوراه المهنيه في كليه تجاره بورسعيد العميد بيدعي دلوقتي ان الملف اتقفل وان النائب العام خلاص اثبت براءته هو الدكتور الزغبي فاحنا عايزين نتاكد هو ده فعلا حقيقي لا يا سيدة الفاضلة الملف لم يقفل وأنا كنت قبل الثورة مباشرة في نيابة بورسعيد بأدلي بأقوالي وأسلم مدير النيابة كل المستندات التي تدين آه، عميد كلية التجارة في بورسعيد ورئيس جامعة قناة السويس قبل أن تستقل فيستقل فرع بورسعيد عن جامعة قناة السويس وتأكد تماما أن الدكتوراه المهنية التي أنشئت في جامعة قناة السويس وبالتحديد في كلية التجارة في بورسعيد ليست لها لائحة ولم يصدر أي شهادة رسمية من قبل مجلس جامعة قناة السويس تت- ت- تؤكد أن هذه الدكتوراه سليمة وبالتالي لم يغلق هذا الملف لأنها بلا لائحة وبلا أي ضوابط وبالتالي لا قيمة لها طب آه، لا- طب لو عايز اعرف من حضرتك الوقت ايه الاجراء اللي احنا نعمله عشان نتاكد ان الملف ده مش هيتقفل دي حضرتك ترفع قضية على رئيس الجامعة
آه، دكاتره الجامعه يعني ترفع قضيه على رئيس الجامعه أيوة آه، جامعه بورسعيد ولا لا.
قناه السويس في جامعة رئيس جامعة قناة السويس قناه السويس مش آه كده؟
لأن لأن إذا رفعناها لرئيس جامعة آه، بورسعيد فهنا بصفته وليس باسمه آه.
لأن لم يكن فرع جامع فرع بورسعيد قد انفصل عن جامعة قناة السويس فبالتالي رفع الدعوى القضائية على الدكتور محمد الزغبي رئيس جامعة قناة السويس لأن هذه الدكتوراه أو الشهادات المزورة دي منحت في عهد الدكتور محمد الز- الزغبي اللي هو ما زال حاليا رئيس جامعة قناة السويس لكن في وقت أن كان الفرع تابعا لجامعة قناة السويس مم.
ماشي متشكره جدا شكرا تحت دكتوره إن...
شكراً.
دكتوره سعاد من تجاره عين بورسعيد طيب نعود للجامعات ال- بيان اليوم لرئيس جامعه عين شمس ان هو بيطالب بعد بيان كلام جميل ولكن في النهايه بيطالب بانتخاب رئيس الجامعه وعمداء الكليات مش تعليم.
هو اللي بيطالب هو بيعلن استجابته للمطالب.
وإيمانه وقناعته بطلبات أعضاء التدريس والطلاب بأن اختيار القيادات الجامعية سواء رئاسة الجامعة أو العمداء يجب أن تكون بالانتخاب فهو طلع بيان مطول النهاردة وفي مجموعة آه، قرارات ومجموعة إجراءات لمحاولة تهدئة نفوس الطلاب وأعضاء هيئة التدريس والتأكيد على أن درجات الرأفة مستمرة مع أن كان وزير التعليم العالي كان قال لا مش هنعمل بيها والتأكيد أيضا على إلغاء الحرس الجامعي وتشكيل فرق أمنية مدنية من جامعة آه، عين شمس لحراسة المنشآت آه، الجامعية وإعلانه اليوم أن تعيين حوالي 250 فرد جديد في جهاز الأمن المدني لجامعة آه، عين شمس وإجراءات أخرى بالنسبة لحوافز العاملين وتثبيت ال- المؤقتين وتأكيد على كل هذه الإجراءات حتى يحدث هناك نوع من الهدوء داخل جامعة عين شمس سواء بين الطلاب أو بين أعضاء التدريس إنما هل ده هينجح أو لا, لا الله أعلم خلال الأيام القادمة إن شاء الله ننتقل إلى محور آخر للقيادات الصحفية والمؤسسات الصحفية بمختلف أنواعها كان في اليوم مظاهرة في دار أخبار اليوم للمطالبة بإقالة القيادات الصحفية في أخبار اليوم نعم مم.
هو دي استمرار للمظاهرات التي بدأت سواء في الأهرام أو في روزا اليوسف وتابعها الناس جميعا أو في دار الهلال أو في دار المعارف وخلافه لأن هناك شبه إجماع على أن مؤسسات القومية سواء رئاسة مجلس الإدارة فيها أو رؤساء التحرير الخاصين بالإصدارات المؤسسة المختلفة في كل مؤسسة يجب أن ترحل مم.
لترحل لعدة أسباب أي أن هذه المؤسسات كان يتم تعيين رؤساء تحريرها ورؤساء مجالس الإدارات فيها بقرار شكلي من قبل المجلس الأعلى للصحافة الذي كان يرأسه رئيس السيد مجلس الشورى صفوة الشريف رئيس مجلس الشورى وإن كان القرار فعلي لابد بالاتفاق مع رئيس الدولة ورئيس الحزب وخلافه وبالتالي كان يتم اختيار هذه القيادات ليست لأنها أعلى في الكفاءة المهنية أو ليس لأنها الأقدم ولكن الأكثر لأنها هي قرباً.
الأق... لا الأقدر على التلون وت... وتنفيذ تعليمات النظام ومنافقة النظام ونفاق النظام ولكن ليست هي الأكفأ فعندما تبوأت هذه القيادات الأماكن الم... في مختلف المؤسسات الصحفية مش قاموا بالدور اللي هم طلبوه منهم بس ده يعني تزيدوا أكتر وكانوا يعني ملاكا أكثر من الملك وكانت درجة النفاق ودرجة التزلف ودرجة تغييب الوا- العقل المصري من خلال هذه الصحف خلى هناك نوع من الرفض ال- ال- الشبه المؤكد من مختلف أفراد الشعب لأن حضرتك أنا ك- كجورنان أو محطة تلفزيون حكومية يعني القناة الأولى ولا القناة ال- فالمهم دوري أنا بالنسبة للمواطن دور مهم جدا ده دور إخبار وتعليم وتثقيف وتنوير وإرشاد وتوجيه فيجب أن أقوم بهذا الدور لصالح المجتمع وليس لصالح الحاكم فإحنا دلوقتي في المؤسسات الصحفية كون كنا بنعمل على ما أن ما ينشر في الجرائد بتاعتنا هي عشان يقرأها الحاكم فقط قارئ واحد فقط بس هنا أنا أقصد بها إيه قيادات المؤسسات نعم.
الصحفية دي ليه عشان تبقي على مكانها على للنظام.
الكراسي مم.
اللي موجودة آه.
فطب خلاص خلصت المرحلة دي وأنا كنت من راجل من رجالة المرحلة دي وحصل تغيير فيها أنا كنت رئيس تحرير ولا كنت رئيس مجلس الإدارة أحترم نفسي ويجب أن أتقدم باستقالتي وأقول شكرا إنما عمال أضوحر زي ما بيقولوا بالتعبير الدارج وأصر على أن أبقى في مرحلة مختلفة تماما مرحلة الدور الأساسي اللي بتقوم بيه دلوقتي هو كشف فساد المرحلة السابقة وبالتالي انا دلوقتي هتعامل مع المرحله الجديده ازاي هقدر انافق بقى القائمين على المرحله الجديده مش هيق... مش لا هم هيقتنعوا ولا القارئ هيقتنع ولا انا من جوايا هكون مقتنع اللي انا بعمله صح لان انا كنت في مرحله فيجب ان انا خلاص انتهى دوري في المرحله دي واترك الفرصه لاخرين غيري ده اذا كان انا عندي الشجاعه ان انا اعمل كده ما بالي ما يكون ما عنديش الشجاعه ومصر فهنا بدا العاملين سواء مختلف العاملين صحيح، بقى، سواء صحفيين وعمال وموظفين ومهندسين في المنطقه وكله بداوا يعلنوا رفضهم تماما لهذا الواقع وطالبوا بتغييره فانا كتبت من ثلاث اسابيع مقال في اخبار اليوم بعنوان استقيلوا يرحمكم الله لكل رؤساء تحرير الصحف القوميه ورؤساء مجالس الاداره وقلت انا ما يستقيلوا اشرف ليهم بدل ما يخرجوا من الابواب الخلفيه ما ومن الجراج بتاع المؤسسة الصحفية ويمكن زي ما حصل مع رئيس مجلس إدارة وكالة أنباء الشرق الأوسط وخلافه وفيروزة اليوسف نفس النظام فبعد ما كتبت المقال يعني كان لحسن الحظ إن أربعة من القيادات الصحفية قدمت استقالتها للمجلس الأعلى للقوات المسلحة أستاذ علي هاشم رئيس إدارة مجلس التحرير.
إدارة آه، آه، مؤسسة التحرير الأستاذ محمد علي إبراهيم رئيس رئيس التحرير.
تحرير الجمهورية وكان الأستاذ عبد القادر شهيب وحمد رزق رئيس مجلس إدارة مؤسسة دار الهلال والأستاذ حمدي رزق رئيس تحرير المصور.
مجلة المصور بعد كده تابعنا ما حدث في روزا اليوسف ومحاولة الاعتداء على الأستاذ كرم جبر وخرج في رئيس مجلس الإدارة بز- رئيس مجلس الإدارة وكان هو كل ما يتمناه أن يتركوه يخرج من مكتبه دون أن يعتدوا عليه يعني كانت صعبة قوي عليا نفسيا إن أنا أدني في مكان يقول له معلش والنبي لو بس إيه، أنا هخرج بس ما تضربونيش يعني ما توصلش للدرجة دي إن أنا أدني في مكان أنا عارف إن أنا مش مقبول فيه فاستمر لي خلاص انا كنت في مرحله وقبلت ان انا كنت في المرحله دي سواء بقى متفق آه، معاها مش آه.
مت... والله لو ما كنتش متفق معاها كنت قدمت استقالتي من ساعتها انما خلاص انا دنيت طول مرحله مبارك ومن سنه 2005 لحد دلوقتي وحصل تغيير جذري في طبيعه الحياه السياسيه في المجتمع وثوره لا تتمشى مع افكاري لان كانت افكاري اثناء الثوره عمال اهاجم القائمين بالثورة أنهم مجموعة من المفلتين ومجموعة من العيال ومجموعة من المندسين ومجموعة ألفاظ كتيرة قوي اتقالت منه ولكن بعد ما سقط النظام صعب ان انا اغير جلدي ووشي وفكري 180 درجة ويقتنع المتلقي سواء كان قارئا لجريدة او مشاهدا لشاشة تلفزيون يقتنع بما اقوله الحل ايه هنشوف الحل ايه في الوضع ال- ال- الراهن ده في المؤسسات الصحفية وايضا في مجلس نقابة الصحفيين والاستقالات اللي قاعدة تتم يوميا ونغيب الصحفيين نفسهم هو- وقعد في ايدهم وقع- يعني سبحان الله قدم آه، استقالة ناخد اتصال السلام عليكم السلام ورحمة الله وبركاته استاذ محمد أهلا وسهلا اتفضل يا فندم آه والنبي أنا كنت عايز آه، أنا موظف آه، بال- بالإنتاج الحربي انا مش سامع حضرتك أنا موظف بالمصانع الحربية ايوه آه عامل ربنا يرفع قدرك الله يكرمك آه فدلوقتي آه يعني سيادة الوزير سيد مشعل إحنا أولا ما انتخبناهوش في منطقة حلوان وهو نجح آه الله أعلم إزاي مم.
ما فيش حد في المصنع يعتبر انتخبه ثانيا هو مش عايز يسيب الوزارة ليه هو يعني آه، كفاية اللي بيعملوا فينا يعني طيب يعني هو دلوقتي آه، السيد طنطاوي مش عايز يشيله عشان هو بيجيب له اللواءات اللي في الجيش بيشغلها عندنا وياخدوا فلوسنا واحنا نشتغل ونط- و- ويطلع عينينا وفي الاخر ما بناخدش الا ملاليم وهم بياخدوا ويعني في فساد في كل مصنع هتلاقيه وهم كام مصنع يعني على الاقل كفايه انه سرح العمال ب 40000 جنيه انا انا بعتقد يا استاذ محمد ان في بلاغات متقدمه ضد الوزير وزير الانتاج الحربي آه، سيد مشعل واعتقد ان هيبقى في آه، نتيجه قريبه ولذلك انا ب- بقول ان في في كلام كتير جدا ان هو آه، يعني هو التشكيل اللي احنا قلناه ده مش التشكيل النهائي ده ده دي التسريبات اللي بتتم ان هو آه، ال- ال- ال- الدكتور آه، عصام شرف قعد معاهم وفي مشاورات وفي اللي بيعتذر وفي اللي بيقبل لسه الامور لم تستقر وحتى لو استقرت هي- اعتقد ان هيبقى في مع- كلام خلال الايام اللي جايه مع زي ما الاستاذ رفعت قال مع وزير الانتاج الحربي ووزير الكهرباء حضرتك- على وجه التحديد حضرتك سمعنا انه اتشال مين والسيد مشعل اه فجاء الفريق طنطاوي لغى شيله وحطه ليه ما انا بقول لحضرتك في دلوقتي كلام إيه؟
لسه لسه لسه يا استاذ محمد يعني ب- بس الامور تخرج بصوره نهائيه والتشكيل النهائي يخرج بصوره نهائيه وبعدين نتكلم ان شاء الله باذن الله الراجل ده قال انا ما عنديش مزرعه في في طريق مصر اسكندريه لا، ساعات أنت على رسالتك التلفزيون، وصلت، أنت وهو حضرتك عنده رسالتك مزرعة.
وصلت.
ورحنا وكنا بنعمل له مقطوره على جرارات صيني ايوه تمام ومشغل ناس من وزاره الانتاج الحربي في المزرعه وكل حاجه يعني يعتبر ال- ال- وزاره الانتاج الحربي دي مسخره لسيد مشعل واعوانه انت كلام الاستاذ رفعت قاله ووضحه وفي الاسبوع الماضي في حلقه الخميس كان الاستاذ مصطفى بكر موجود وقال الكلام وقال اكتر من كده ولكن انا ببشر حضرتك ان في بلاغات مقدمه ضد الوزير آه، سيد مشعل آه، وزير الانتاج الحربي و- وهنشوف الايام القادمه آه، هتسفر عن ايه شكرا جزيلا استاذ محمد ربنا يكرمك آه، كلام كلام مهم واحنا حضرتك اتكلمت فيه ولكن آه، وهيبقى في استياء كبير لو الامر تم الاستقرار على آه، وزير الانتاج الحربي في التشكيل الجديد هيبقى فيه مشاكل كتيره وهنسمع ان الجمعه القادمه هيبقى فيه مظاهره بتطالب بو- باقاله وزير الانتاج الحربي ووزير الكهرباء وهنسمع نتمنى الكلام ده.
ألا يكون التشكيل النهائي فيه آه، وزير الإنتاج الحربي ووزير الكهرباء نتمنى اه, آه.
واعتقد ان المجلس الاعلى الج- المجلس الاعلى للقوات المسلحه ليس من مصلحته اطلاقا آه.
فرض اي وزير بل هو يريد ان تستقر الامور صحيح.
صحيح. في البلد ويتشال الحمل اللي موجود عليه اللي يعني احنا مشفقين على القوات المسلحه بصراحه على الحمل اللي هي شايلاه لانه انهكناها بما آه، يحدث حاليا في المجتمع وان شاء الله باذن الله اتمنى الا تكون هذه الاسماء موجوده في التشكيل النهائي مم. طب القيادات الصحفيه القيادات الصحفية دلوقتي آه، كان آه، هيتم يوم الخميس الماضي اه زي ما صرح الدكتور يحيى الجمل نائب آه، رئيس نائب الوزراء.
رئيس الوزراء والمشرف على المجلس, المجلس.
المجلس الأعلى للصحافة مم.
اللي هو مش موجود دلوقتي طبعا آه.
لأن المبنى بتاعه اتحرق كان هيعلن القيادات بعض القيادات الصحفية يوم الخميس الماضي لكن حدث ما حدث وقدمت الحكومة استقالتها وبالتالي كان هو حتى الدكتور يحيى الجمل صرح بأن بالنسبة لمؤسسة أخبار اليوم ومؤسسة الأهرام كان هيبقى مرحلة تالية في عملية التغييرات وإن كانت لن تكون بعيدة يعني ممكن أسبوع أو عشرة أيام ل- للتأني في اختيار القيادات الخاصة بها نظرا لضخامة آه، وكبر حجم المؤسستين دول إنما أكد على م- معلومة مهمة جدا وأعتقد دي هتتنفذ ولن يحدث تراجع فيها تراجع فيها أن كل القيادات الصحفية السابق الحالية سيتم تغييرها سواء كانت قدمت استقالتها أو ما قدمتش استقالتها لأن الحكم في النهاية سيكون للشارع سيكون لثوار 25 يناير فإذا لم يتم التغيير بما يتفق وروح ثورة 25 يناير أعتقد سيكون الرأي في النهاية أو الطلب في النهاية أو الر- الحكم النهائي للشارع المصري لأنه لا يريد وجوها قديمة إذا كنا احنا بنعترض دلوقتي على تكرار ترشيح الدكتور سيد مشعل وزير الإنتاج الحربي لأنه زور في انتخابات مجلس الشعب وخلافه أو استمرار الدكتور حسن يونس فكيف ستستمر قيادة صحفية كان كل همها تمجيد النظام السابق ومدح النظام السابق وتحقير وتملق- أي شخص معارض وتحقير وأي رأي أي معارض.
شخص وتحقير ثورة 25 يناير والقائمين بها وخليه تاني موجود في قيادة مؤسسة صحفية استحالة إحنا- فالتغيير قادم قادم إن شاء, إن شاء الله.
الله ولكن هي مسألة وقت عشان يكون هناك حسن اختيار ان شاء الله لا انا اعتقد ان خلال الايام القادمه هنسمع عن التغييرات الصحفيه ويا رب يبقى تشكيل كله تشكيل ناس محترمه وقريبة وناس جداً من إن الشرف.
شاء الله.
آه ان شاء الله هي الاسماء جاهزه الاسماء جاهزه ولكن الاعلان وقت الاعلان بس هو اللي متوقف على اعلان التشكيل الحكومي والتشكيل الرسمي ل- لرئاسه لمجلس الوزراء المصري اللي برئاسه الدكتور عصام شرف يا رب ال- الاسماء اللي احنا بنقولها دي تكون آه، اسماء آه، على آه، يعني قد المسؤوليه وتبقى على قد المرحله وتتحمل وتبقى آه، يعني عندها آه، ثقه في نفسها و- وقبل هذا ثقه في الله سبحانه وتعالى ان هي تحقق شيء ووزير الداخلية اللواء منصور العيسوي نتون- نتمنى نتمنى أن الأمور تعود كما كانت في من ناحية الأمن والأمان في الشوارع المصرية يا رب اللهم أمين والقيادات الصحفية يعني الأحداث هنتابعها آه، بقى يعني إن شاء الله تبارك وتعالى تباعا مشاهدينا الكرام في النهاية باسمكم أتوجه بخالص الشكر والتقدير للكاتب الصحفي الكبير وصاحب الأسلوب الراقي الأستاذ رفعت فياض آه، مدير تحرير أخبار اليوم شكرا جزيلا أشكرك شكرا يا شيخ.
جزيلا العفو.
مشاهدينا الكرام آه، بقول لحضراتكم انتظرونا وانتظروا مفاجآت قناة الرحمة إن شاء الله تبارك وتعالى آه، أطمئن حضراتكم إن شريط الرسائل مش موجود الأمور دي كلها ولكن أنا بشر حضراتكم إن إحنا في استوديو آخر بي- آه، بيتم تجهيزه من أجل الانتقال إليه من أجل أن تكون الصورة نقية بإذن الله تبارك وتعالى حتى تليق بحضراتكم وتليق ب- بما نقدمه من آه، تبليغ لله وتبليغ عن الرسول صلى الله عليه وسلم حتى نكون في أبهى صورة إن شاء الله تبارك وتعالى بعد غد هتشوفوا الصورة وهتشوفوا المنظر- المنظر وهتشوفوا الشكل الآخر بإذن الله تبارك وتعالى نسأل الله تبارك وتعالى التوفيق والقبول والإخلاص اللهم أمين مشاهدينا الكرام أحبكم في الله شكرا لكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته